من الضلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم الدين اللهم صل عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد كل عام وانتم بخير معلش يا اخواني قدرنا مع بعض لسه للعام الثاني ان احنا نلتقي على الفطار باذن الله سبحانه وتعالى ولو ان الواحد لسه لسه ما فطرش لغايه دلوقتي اه لماذا محمد لماذا محمد يا جماعه النهار السنه دي باذن الله سبحانه وتعالى هنعيش طول رمضان مع الشعار ده لماذا محمد ليه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام انا عايز لسانك ما يبطلش معايا كلمة عليه الصلاة والسلام كان اطيب واحد مش على وجه الارض احكم واحد مش على وجه الارض اطهر قلب مش على وجه الارض اكثر واحد عبد ربنا على وجه الارض ارحم انسان مش على وجه الارض لماذا محمد الطريق الوحيد للجنة الطريق الوحيد اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام يا جنة يا نار يعني سلسلة السيرة اللي احنا فيها دي يا جنة يا نار قضية السيرة قضية جنة او نار يا جماعة اي طريق هتحاولي توصلي لربنا منه الا طريق محمد عليه الصلاة والسلام مرفوض مش هيقبل عليه الصلاة والسلام يا جماعة احنا هنتكلم عن اكتر واحد ربنا حبه في الكون هنتكلم عن احب حبيب الى الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن على ان العرش اهتز الموت واحد من تلامذته امال هو مقامه عند ربنا سبحانه وتعالى كان ايه محمد عليه الصلاة والسلام واحد من اتباعه الملائكة الصفح وتسلم عليه وهو مريض واحد من اتباعه الملائكة تغسله لما يموت واحد من اتباعه الملائكة ترفعه وتبقى السماء ما بين جسده وما بين الارض واحد من اتباعه عصاه تنور في الظلام واحد من اتباعه سيدنا خبيب يرزق رزق الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف امال هو مقامه يبقى ايه اذا كان فروع الشجرة كلها ذهب امال ساق الشجرة تبقى ايه اذا كانت الفروع اللي هي الصحابة كلها ذهب كلها ذهب امال الساق امال رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبقى هو ايه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كام واحد كام واحد نجا من النار بسببه كام واحد دخل الجنة بسببه كام واحد وصل لربنا بسببه عليه الصلاة والسلام يا جماعة الناس كلها مهتمية بالسيرة اي واحد عايز يبقى غني بيهتم بسيرة الاغنية عشان يعرف يبقى غني ازاي اي واحد عايز يبقى مخترع يهتم بسيرة المخترعين عايز يبقى عظيم يهتم بسيرة العظماء طب اللي عايز يوصل لربنا اللي عايز ربنا يحبه اللي عايز الفردوس الاعلى يهتم بسيره الرسول عليه الصلاه والسلام قد ايه دي مش سيره اينشتاين ولا مخترع ولا مؤسس دوله ده سيره حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم انا مش عايز لسانك يبطل معايا لحظه طول الحلقه عليه الصلاة والسلام لماذا محمد لماذا محمد السلسلة دي هدفها اعتذار لرسول الله صلى الله عليه وسلم عذرا يا حبيب الله عن كل واحد ما عرفش قدرك عن كل واحد ما عرفش مقامك عن كل واحد اتبع غيرك عذرا يا حبيب الله ان احنا ما عرفناش قدرك قد ايه عذرا يا حبيب الله يا اللي قلت لا يفلح قوم شجوا راس نبيهم امال كيف يفلح قوم لم يعرفوا قدر نبيهم عليه الصلاه والسلام السلسله دي رد على كل واحد شتم النبي عليه الصلاه والسلام بتقولوا على الرسول انه مش صادق عليه الصلاه والسلام ليه دنيا ايه اللي كان عايزها هو عمره ما اتمتع بيها يوم مركز ايه اللي كان عايزه وهو كان بينام على الحصير لغايه ما ياثر في جنبه مال ايه اللي كان عايزه وهو عليه الصلاه والسلام كان بيمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال لا يوقد في بيته نار شهره ولا ايه اللي كان عايزها وهو عليه الصلاه والسلام من اول لحظه ورقه بن نوفل قال له انت هتطرد من بلدك كان عايز ايه غير ربنا كل التضحيه اللي ضحاها دي ليه كل اللي عمله عشان ربنا ده ليه لماذا محمد ليه ليه محمد يا جماعه يعني ايه لماذا محمد ليه هو اللي ربنا اختاره ليه هو احب حبيب الى الله ليه هو عليه الصلاه والسلام احب حبيب لقلوبنا في الدنيا كلها ليه هو عليه الصلاه والسلام اكبر نعمه ربنا اداها لنا في حياتنا ليه هو اللي الغرب دايما بيكرهه وما بيشتمش في حد تاني ليه هو اللي كل العالم مسلمين وكفار اجمعوا انه اعظم شخصية في العالم ليه هو القائد الوحيد اللي ممكن ينقذ الامة مرة تانية باللي فيه ليه هو الشخصية اللي العالم كله مستنيها مرة تانية عشان سنته تنقذ البشرية ليه بنكلم الشباب وبنكلم الأمة كلها الوقت بسيرته ليه بنتكلم عن السيرة الوقت ليه هو الأول على البشرية في الجنة أكتر واحد وصل لربنا ليه هو اللي مليار و400 مليون بني آدم على وجه الأرض اختاروه هو عليه الصلاة والسلام ليه هو اللي الكون كله بيصلي عليه وبيحبه عليه الصلاة والسلام ليه لماذا محمد لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه هو اللي ربنا اختاره يا جماعة يا جماعة كان لو ربنا اختار كسرى او قيصر كان نص العالم دخل في الاسلام في اسبوع واحد ليه ربنا يختار محمد الشاب الفقير اليتيم الوحيد اللي قاعد على رأس جبل مهجور في غار مهجور وقاعد لوحده بالايام والليالي ذوات العدد لو كان ربنا اختار فلاسفة اسكندرية ولا عباقرة اليونان كانوا سخروا عبقرياتهم لنصرة هذا الدين لو كان ربنا اختار قسرى او قيصر او ملوك الدنيا العظماء كانوا سخروا قدرتهم لنشر الدين وقوتهم كان في ملايين مئات الملايين على وجه الارض اشمعنى هو ده ليه هو ده يا جماعة النبوة وهد مش كسب يعني مش اي حد هيقعد على جبل يعبد ربنا هيبقى نبي بس ايه اللي كان فيه مش موجود في الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام ابن مسعود بيقول ان الله نظر الى قلوب الخلق جميعا فوجد اطهرها قلب محمد فاصطفاه لنفسه تخيلوا في 100 مليون الف على وجه الارض ساعتها 100 مليون الف اتعرضوا على ربنا كان اطهر قلب فيهم واعظم قلب فيهم لماذا محمد ليه يا جماعة هو احب حبيب الى الله مين اللي حفظه لما قريش كانت بتطرده في الهجرة وحصروا بيته من كل الجهات عشان يقتلوه مين اللي حفظه لما كان في غار ثور لو نظر احدهم تحت قدميه لرآه مين اللي حفظه لما سرق ابن مالك ادركه بالفرس بتاعته وساخت اقدام الفرس في الرمل مين اللي حفظه لما الاعرابي سرق السيف بتاعه وقال له من يمنعك مني مين اللي حفظه لما الصحابه انفضوا من حواليه في احد وحنين وربنا نزل له الملائكه تدافع عنه وتحميه مين اللي حفظه عليه الصلاة والسلام من كل محاولات الاغتيال والقتل اللي تعرض ليها من يوم ما بعثه لقبل ما يموت مين اللي حفظه ليه هو احب حبيب الى الله ليه هو اللي ربنا زكى كل شيء فيه زكى سمعه بقى اطهر سمع زكى بصره لانه اطهر بصر زكى قلبه لانه اعظم قلب زكى كل جارحة من جوارحه لانه اطهر جسد واطهر قلب واطهر روح محمد عليه الصلاة والسلام ليه يا جماعة هو احب حبيب لقلوبنا ليه احب انسان واحب مخلوق لقلوبنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تبطليش بقى تدفعي كام وتشوفي لحظة تدفع كام وتقعد معاه ساعة تدفعي كام وتبقي معاه في الجنة تعيشي معاه في الجنة في الاخرة طب ادفعي تدفعي عمرك بتقولي تدفعي عمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة عليه الصلاة والسلام اتباعه هو الطريق انك تبقى معاه في الجنة ولو ما مشيتش في طريقه خلاص يبقى انت مش عايز تبقى معاه ليه هو احب حبيب لقلوبنا اسمعوا الحديث الخطير ده المرء مع من احب معاه فين يا رسول الله معاه في الجنة يعني لو حبناك تبقى معاك في الجنة يعني الحديث ده مفتاح الفردوس الاعلى يا جماعة يعني الحديث ده اخطر كلمة بنقولها في السلسلة كلها يعني ايه مين المخلوق اللي حبك ليه يخليك في الفردوس الاعلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان يا جماعة وجد حلاوة الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما يعني حب الرسول هيغير طعم كل شيء في حياتك وحياتك لما بنتكلم عنك يا رسول الله انت ما بتزدادش شرف ولا رفعة احنا اللي بنزداد شرف ورفعة ونصرة انت ربنا هو اللي نصرك الخالق هو اللي تولاك انما احنا احنا اللي بنزداد شرف بالكلام عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحبوش ازاي وانتوا لولا كنت بقيت فحمة في جهنم ما تحبوش ازاي وانت لولا ما كنتش عرفت طريق الجنة ما تحبوش ازاي وهو خير اتعرض عليه الملك والمال والمركز عشان يتخلى عنك ويسيبك ومرضاش انه يسيبك ويتخلى عنك ما تحبوش ازاي وهو احب مخلوق الى الله ما نحبوش ازاي وكل شيء في الدنيا حبه احد جبل يحبنا الصخر حب رسول الله وانت ما حبتوش وما عرفتش حبه ما تحبوش ازاي ده انت لو سمعت عن داعية صالح بتحبيه في الله وبتحبه في الله طب اصلح خلق الله عليه الصلاة والسلام نحبه قد ايه لماذا محمد ليه هو اكبر نعمة في حياتنا واكبر رحمة في حياتنا عليه الصلاة والسلام من غير محمد كان زمانك ايه كان زمانك انت الوقت ملحد ملحد ما انتش مؤمن بالله اصلا وانت كان زمانك مشركه بتسجد الوثن زي علماء الذره بتوع جنوب شرق اسيا وانت كان زمانك الوقت بتسجد لصليب وانت كان زمانك بتقول زي اليهود ان ربنا استريح يوم السبت يوم في الاسبوع وانت كان زمانك بتعبدي فار وانت كان زمانك قاعد تحت بقره بتت... بتتبرك ببولها وفرحان بيها وانت كان زمانك بتعبد صرصار زي الهنود وانت كان زمانك كان زمانك عمرك ما كنت عرفت انت غاليه قد ايه من غير محمد عليه الصلاه والسلام عمر الامه دي ما كانت ده. كان زمان العالم كله في تخلف كان زماننا زي الغرب محطمين نفسيا بل الغرب كان زمانه قمه التخلف لان تقدمه كان بسبب تقدمنا احنا لماذا محمد ليه هو اكبر نعمه في حياتنا اسمعوا الحديث ده والرسول عليه الصلاه والسلام بيوصف حاله الارض قبل ما هو يبعث وان الله نظر الى اهل الارض جميعا فمقتهم كرههم عربهم وعجمهم لما ربنا مقتهم لما ربنا كره اهل الارض عمل لهم ايه زلزلهم خسف بيهم لا بعت لهم اعظم رحمه في الدنيا كلها ربنا خلقها بعت لهم اعظم نعمه في حياتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير رسول الله كان كان الصحابه فين وهم تايهين في الارض مش عارفين هم رايحين فين وجايين منين من غير محمد الدنيا العالم كله كان ايه العالم قبل محمد غير العالم بعد محمد الدنيا اتولدت ولاده جديده برسول الله جغرافيه العالم وقلوب البشر وعقولها اتغيرت بيه قبل سيدنا محمد الاسكندر الاكبر لما دخل الاسكندرية قتل الناس واستعبدهم رسول الله لما دخل المدينة شال الحجارة على كتفه وبنى مع الصحابة المسجد قيصر لما ملك نصف العالم نشر الزنا والرشوة رسول الله جه قال لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها كسرى اتجوز بنته وبعد كده قتلها وفي كسرى ثاني اتجوز اخته رسول الله جه يهدي الاعظم اخلاق على وجه الدنيا كل افلاطون نفسه اللي بيقولوا بتاع المدينة الفاطمة قال ان العبيد ما يبقوش مواطنين زي الاحرار جه الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لواحد ضرب عبد قال له لو لم تعتقه لو لم تفعل انك اعتقته لمستك النار لماذا محمد اوعي تبطلي كلمه عليه الصلاه والسلام لسه ما اخترتهوش لسه ما اخترتش ان طريقه يبقى طريق حياتك لسه ما انبهرتش بيه ليه هو اعظم شخصيه في الدنيا ليه ان كل الغرب والعالم كله اجمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعظم شخصيه في العالم كله ليه يا جماعه ليه لما تلاقي جوتا جوتا الالماني من اشهر شخصيات العالم يقول لك ان المثل الاعلى في التاريخ اللي لقيته في المثل الاعلى في التاريخ كله هو محمد عليه الصلاه والسلام ويقول لك ان اوروبا لم تصل الى ما وصل اليه محمد ولن تصل لما يجي غاندي يتحسر لما لقى كتاب عن سيره الرسول وقراه وانبهر بيه اتحسر انه ما قراش الكتاب من زمان وما عرفش عن الرسول من زمان لما يجي تولستوي يقول ان محمد رسول رسول وتولستوي دفع ثمن الكلمه دي في بلاده غالي جدا ان محمد رسول هو من اعظم الرجال العظماء في البشريه ولا يملك المرء امامه الا الاجلال لما يجي لما يجي مايكل هارت قرأتها في الكتاب المترجم بتاعه في الكتاب المترجم بالعربية هو بيقول إن ما فعله محمد لا يمكن أن يفعله أحد من التاريخ وأي إنجاز في التاريخ كان يمكن أن يحدث بغير صاحبه إلا ما فعله محمد عليه الصلاة والسلام كانش حد يقدر يعمل اللي عمله عليه الصلاة والسلام أعظم إنجاز في التاريخ كله اللي عمله رسول الله يا جماعة رسول الله أعظم شخصيات الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام أي عظيم من العظماء كان عظيم في حاجة إنما مش في كل حاجة نابليون نابليون كان عظيم عسكريا ولكن اسريا كان فاشل والمحاكم الف... والمسارح الفرنسيه كانت بتتريق على علاقته مع مراته رسول الله كان عظيم اب عظيم زوج عظيم صاحب عظيم كقائد عظيم كحاكم عظيم في كل ادوار حياته عليه الصلاه والسلام اي انسان عظيم لو قربت منه تعظيمك ليه قل لانك بتكتشف له سقطات اكتر ناس انبهروا برسول الله اكتر ناس صاحبوه وعاشوا معاه زوجاته واصحابه عليه الصلاه والسلام لو تقارن باعظم قوه عسكريين في الارض هو الاعظم لو تقارن باعظم سياسيين في الارض هو الاعظم لو تقارن باعظم حكام في الارض هو الاعظم مش نفسك تركب فرس في الجنه جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم مش نفسك تعيشي معاه في الجنه عليه الصلاه والسلام مين اللي هيبقى مع النبي في الجنه اللي سهره قدام روايات هاري بوتر ولا اللي سهره يقرا سيره النبي عليه الصلاه والسلام مين اللي هيبقوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه اللي سهروا يتفرجوا على المغنيين والمسلسلات ولا ولا اللي سهروا يقتدوا بسنته في قيام الليل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى صلى الله على النبي محمد اعظم اعظم نبي يا جماعه اي نبي ممكن اي نبي يعني اي غني ممكن مش ممكن يقتدي بسيدنا سليمان انه يذبح 20000 خيل من الزهد انما اي غني ممكن يقتدي بالنبي في زهده عليه الصلاه والسلام اي مصلح مش ممكن يقتدي بسيدنا ابراهيم انه يدخل يحطم الاصنام لقومه ويقطع ما بينه وبينهم انما اي مصلح ممكن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في النهاية كل الاصنام اتحطمت وفي النهاية كل الناس دخلت في الاسلام رسول الله اعظم نبي اي نبي ممكن تقتدي بيه بس في حاجة يعني الملك الغني هيلاقي في سيدنا سليمان قدوة انما المريض المبتلى لا هيلاقي في سيدنا ايوب انما النبي ده الغنى وده الفقر ده ال... ده الحكم وده الاستضعاف ده النصر وده الازمة ده ان يولد ليه وده ان يموت اولاده عشان يبقى قدوة لكل الناس ولكل البشر عليه الصلاة والسلام اعظم قائد عسكري في التاريخ مفيش قائد عسكري في التاريخ كل اعدائه اتحولوا لجنود في جيشه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك بن عوف وخالد بن الوليد وابو سفيان كل كلامه نور الحكماء مبهورين من الحكمه اللي في كلامه الادباء مبهورين بالفصاحه اللي في كلامه العلماء مبهورين من الاعجاز العلمي اللي في كلامه عليه الصلاه والسلام لما اهل اليمن جم قالوا له عايزين نعرف نحدد القبلة ازاي من اليمن يا رسول الله دلهم على طريقة العلماء الوقت مبهورين لو عملوا خط مستقيم يطلع من اليمن على الكعبة على طول مبهورين ازاي النبي عليه الصلاة والسلام دلهم على الطريقة دي ان هو الا وحي يوحى كل علامات الساعة اللي قال عليها عشرات العلامات بتتوالى قدامنا مين اللي كان يوم ما النبي قال ان هيظهر كاسيات عاريات ما كانش حد في التاريخ يتصور ان المنظر اللي النبي قاله ده ممكن واحده ست تمشي بيه في الشارع ده وصف شعرها كأسنمة البخت ووصف لبسها كاسيات عريات ووصف شكلها وتعاملاتها مائلات مميلات ايه ده يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قصعاتها مين اللي كان يتخيل ان العرب هيحصل فيهم كده من العالم كله وده كان عمره ما حصل في تاريخهم كل الكلام اللي قاله من نبوءات مستقبليه اتحققت بالظبط قال الخلافة بعد 30 عاما بالظبط الخلافة بعد 30 عام عما بدأت الدولة الأموية أعظم الشخصيات في التاريخ كلها مايكل هارت وتولستوي والكس كاريلو أكبر شخصيات مشهورة في العالم كله برنارد شو بيقول إن العالم في حاجة إلى محمد من جديد حتى يحل جميع مشاكل العالم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ليه سيدنا محمد هو القائد الوحيد للأمة ليه هو المنقذ الوحيد للأمة ليه هو الشخصية الوحيدة اللي ممكن ينقذ بها الأمة الوقتي ليه هو المثل الأعلى للأمة كلها ليه يا جماعة ليه مفيش قدوة لنا غيره ليه كلامه زي القرآن بالظبط لازم يطاع بالظبط عليه الصلاة والسلام عارفين ليه تخيل لو انت عندك 15 سنه بتقرا جورنال لقيت مكتوب في الجورنال ان في واحد طلع في قريه صغيره من قرى انجلترا وبيزعم انه نبي وبعد كده سنين بقى 13 سنه كل شويه تقرا خبر ان حصل مناوشات بينه وبين الحكومه وان هو اتباعه بالعشرات قليلين جدا وان الوضع تحت السيطره بعد 13 سنه قريت خبر انه ساب القريه الصغيره دي وراح لقريه اصغر منها ده كلام في انجلترا بعد سنتين بالظبط فوجئت ان في خبر مؤذى للعالم انه قام حارب انجلترا وهزمها بعد كذا سنة فوجئت انه خد انجلترا كلها سنوات خد اوروبا كلها اوروبا كلها دخلت في الاسلام دخلت في دينه شوية وخد نص العالم وقضى على امريكا في معركتين بس ايه ده وانت لسه شاب ايه ده مفيش انجاز في البشرية قد انجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم في التنمية البشرية جم في علم اسمه البرمجة اللغوية العصبية قالوا احنا عايزين نتعلم فن النجاح في الحياة اللي ابتكر العلم ده قال طريق النجاح في الحياة انك انت تشوف انسان ناجح وتقلده في كل حاجة عملها اهو يا جماعة اللي احنا بنعمله الوقت ده برمجة لغوية عصبية مين انجح من رسول الله عليه الصلاة والسلام مين مثل اعلى في النجاح غير رسول الله يا بتوع التنمية البشرية يا علماء التنمية البشرية نجيب كلامنا من نموذج النجاح في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتر شخصية مؤثرة في التاريخ عودة الروح يا جماعة احنا بنتكلم في السيرة ليه عشان عودة الروح عشان الروح ترجع بعد قرن التيه اللي فات ده القرن اللي فات قرن التيه ليلة 5 يونيو 67 وام كلثوم قاعدة تغني اغاني الحب واليهود واقفين عند حائط المبكى قاعدين يبكوا ويقولوا ارض الميعاد ارض الميعاد وتاهت الأمة وضاعت الأمة ما بين موشحات فيروز وأشعار نزار وأغاني الست وأفلام العندليب وألحان موسيقار الأجيال ونكت سعى لقلبك وتاهت الأمة ما بين مسرحيات الريحاني وما بين وما بين وأصبحت كلمة عالمة بتطلق على راقصة وكلمة شيخ بتطلق على رئيس الفرق الموسيقية واللبس الرسمي للستات بقى الميني جيب والحجاب بقى تخلف ورجعية وبقت الأمة بتنهار وسقطت الخلافة وراحت فلسطين وضاعت القدس واحتلت كل الدول الإسلامية ومئة ألف جند مصر اتقتلوا في صحراء سينا دفع حفروا قبورهم بايديهم لان الجنود اليهود ما كانش عندهم وقت يحفروا يحفروا قبور 100000 واحد حفروا قبورهم بايديهم وبعد كده اتقتلوا واترموا واتحرقت قلوب الامه كلها عليهم لغايه ما جه فجاه جيل طلع ما نعرفش طلع منين جيل الصحوه الاسلاميه طلع ازاي لا في تلفزيون علمه دين ولا في مدرسه علمته تعظيم سنه النبي ولا الشارع علمه تعظيم حرمات الله ولا الجرايد علمته ان هو يفكر في الفردوس الاعلى طلع جيل نبته طيبه هم اللي الواحد بيتكلمهم دلوقتي في السلسله عايزين نبقى صحابه الرسول الله صلى الله عليه وسلم بس ما شفناش الرسول نيجي يوم القيامه نقول له احنا اصحابك يا رسول الله كنا وراك خطوه بخطوه بس احنا ما عشناش معاك عليه الصلاه والسلام امه امه عايشه في تيه يا جماعه في ناس عندها يخت ساري عربي عنده يخت من أع... من اغنى او افخم عشر يخوت في العالم كله ثمنه ممكن يسلم بيه مئات الالوف من الافارقه الفقراء المعدمين واللي ولع فنجان عمل فنجان قهوه لاحدى الراقصات ساري تاني الفلوس اللي ولع عليها فنجان القهوه ده تنقذ مئات الالوف من اللاجئين المسلمين من شباك التنصير يا جماعه يا جماعه احنا كنا اعظم امه في الدنيا ايه اللي وصلنا لكده سلسله السيره بتدي امل للجميع بتدي امل للخادم اللي بيخدم في البيوت انس كان خادم وبقى مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه ان شاء الله سلسله السيره بتدي امل لكل انسان بتدي امل للامه المحطمه انها تقوم من جديد وتوصل لربنا سبحانه وتعالى لماذا محمد ليه هو اللي مليار و400 مليون بني ادم اختاروه هو عليه الصلاه والسلام اشمعنى هو اشمعنى محمد لما زيد بن حارثه جه ابوه وعمه عايزين ياخدوه وكان عبد عند النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم لا اختار على محمد وكان قبل البعثه لا اختار عليه احدا قالوا له تختار العبوديه على الحريه وابوك وعمك قال لهم رايت منهما لا اختار احد عليه احنا عايزين نختار النبي كده نختاره كده مش نعلق على البيوت بتاعتنا اخترناك يا رسول الله واحنا اصلا ممكن البيت ما فيش حد بيصلي فيه يا نداء يا جماعه نداء لكل العقول بتاعت الامه صحفيين السياسيين اصحاب المراكز والاموال اصحاب الاعلام والكتاب والمفكرين والشعراء لكل الناس اللي ربنا اداها مواهب لكل الناس اللي قرأت كتب ديستوفسكي وجيمس جيمس وديكارت وجان جاك روسو مش البخاري ومسلم ولا تعرف حاجة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام نداء ليهم مش عايزين الأمة تتسمم اكتر من كده معين محمد بن عبد الله اهو هنوصل لربنا من خلال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا لا يا جماعة هنقدر نوصل لله سبحانه وتعالى من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا يا اخواني لماذا محمد ليه هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ليه هو اللي الغرب بيكرهه كده واللي الغرب مرعوب منه الرعب ده كله احد الغرب بيقول اخشى ما اخشاه ان يظهر في الامه محمد جديد يعني اكتر حاجة رعباهم ان محمد مرة تانية يطلع عليه الصلاة والسلام ان يطلع اتباع ليه عرفتوا ليه مرعوبين منه لان دايما الاهل النجاسة بيترعبوا من الاطار لان هو اللي فضح باطلهم هو اللي فضح الزور بتاعهم يريدون ليطفئوا نور الله عرفتوا ليه بيكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم احد الناس بيقولوا من المرعب الغرب من المرعب انه لا يوجد مدينة على وجه الارض الا وفيها اتباع لمحمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام دين ما فيش حواجز بتقف قدامه دين ما فيش حاجه بتقف قدامه هنختار رسول الله ولا لا يا امه محمد هنختار محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام ولا لا يا امه محمد هنختاره ولا لا ده انت لما بتقرا عن سيره بطل من الابطال بتتحمس وبتسخن امال لما تقرا سيره النبي عليه الصلاه والسلام هيحصل لك ايه يا جماعه ده لو مغني عمل اغنيه جميله ولا حاجه في نظر اهل الدنيا بيقعدوا قد ايه يتكلموا عنه امال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانجازات اللي عملها في حياته نقعد قد ايه نتكلم عن رسول الله اللي ربنا سبحانه وتعالى انقذنا به جميعا من النار عودة الروح هو ده شعار السلسله ان الروح ترجع تاني للامه ان الروح ترجع تاني يا جماعه الروح اللي كانت ماليه حياه الامه ايام ما كان فيها النبي عليه الصلاه والسلام تخيلوا سيدنا خباب كل اللي احتك بالنبي الروح دي كانت فيه كل اللي اتصل برسول الله الروح دي كانت فيه سيدنا خباب رضي الله عنه كانت امه انمار تسخن السيف تكوي بيه يقع مخشيه عليه من العذاب يخرج يطلع على بيت سعيد بن زيد وفاطمه بنت الخطاب يعلمهم دين ايه الروح دي ايه الروح المعنويه دي خالد بن الوليد اللي كان بيجري وسط النساء في اول معركة احد لما المشركين اتهزموا هو نفسه اللي وقف يوم مؤتة ماسك تسع سيوف اتكسروا في ايده وهو واقف زي الاسد زي الجبل جاب الروح دي منين ده ما كانش خالد ده ديت الروح اللي جت عنده لما احتك برسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع الاسلامي دخل في تسع سنين 130 حرب 30 غزوة و100 سرية مين اللي يصبر على المجهود ده ايه الروح الرهيبة دي كان في معنى كانت الامة لها رسالة كان في قضية الامة كلها عايشة عشانها لماذا محمد ليه هو اللي ربنا اختاره عليه الصلاة والسلام لما المشركين قالوا لماذا ليه هو ده الفقير اليتيم ده عليه الصلاة والسلام ربنا نزل الله اعلم حيث يجعل رسالته لو كان ربنا لو كان كسرى او قيصر او حد تاني اللي قام بالمهمة دي كان عبد ربنا زي محمد كان جاهد في ذات الله زي محمد كان ضحى لنصرة الدين زي محمد عليه الصلاة والسلام احب حبيب الى الله واقرب واحد الى الله عليه الصلاة والسلام لماذا محمد ليه يا جماعة ليه محمد عشان عودة الروح عشان الروح ترجع تاني للأمة درار من الأزور في غزوة اليمامة لما اتقطع رجليه الاتنين وفضل يزحف ويقاتل بإيديه وهو بيزحف لغاية ما مات تحت وطأة الخيول جاب الروح دي منين جاب القوة دي منين جاب العزيمة دي منين لأنه شاف النبي بيضحى بحياته عشان الدين منين عباد بن بشر لما اترمى بسهم وهو بيقوم الليل شال وكمل قيام ليل لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام وهم بيحاولوا يقتلوه في صحن الكعبة ومع ذلك بيقوم ويكمل عليه الصلاة والسلام صلاته وما يلتفتش ليهم منين يا جماعة الصحابة في غزوة ذات الرقاع جابوا القوة ان جلد رجلهم يتقطع ويلفوا رجلهم بالرقاع لما شافوا رجلين النبي وهو راجع من الطائف متقطعة من كتر ما اترمى بالحجارة عليه الصلاة والسلام روح النبي كانت مالية الأم عليه الصلاة والسلام وهو عنده 62 سنة 62 سنة يخرج يخرج في غزوة تبوك 1500 كيلو متر في عز الصحراء القاتلة ايه الروح دي ايه القوة الروحية اللي كانت عنده دي عشان كده لماذا محمد ليه سلسلة السيرة عشان يا جماعة عشان نرجع تاني بقى عشان الروح ترجع تاني للأمة عشان الهداية ترجع تاني للأمة ليه سيد ليه بنكلم الشباب عن رسول الله ليه ليه بننادي الشباب بسلسله السيره دي السنه اللي فاتت يا شباب كانت السلسله بتاعتنا على فين يا شباب السلسله بتاعت السنه دي على مين يا شباب على مين رايحين ورا مين رايحين على مين مين قدوتكم الشباب لما حصل عندهم فراغ بقى ده معلق صورة جيفارا على عربيته وده معلق صورة بوذا على عربيته وده حلق حلقة مايكل دوجلاس وده وده وده وده مظبط الدش بتاعه على ال Hot Bird وده وده الشباب خلاص بقى في فراغ انما النبي عليه الصلاه والسلام لو رجع كقدوه تاني يا جماعه السيره ما هي الا سيره مجموعه من الشباب رسول الله صلى الله عليه وسلم قادهم فتحوا العالم مين اللي وقفوا في وش الكفار في بدر غير الشباب مين اللي دمهم سال في احد غير الشباب مين اللي كان ورا النبي في تبوك غير الشباب رضي الله عن الصحابة أجمعين سلسلة السيرة سلسلة إنقاذ للأمة سلسلة عشان شمس محمد تشرق من جديد على قلوبنا شمس النبي عمرها ما غابت أبدا ولكن قلوبنا هي اللي بدأت تتعمى يا جماعة عشان شمس محمد تشرق من جديد على قلوبنا عليه الصلاة والسلام لما الرسول قال لو كان عيسى بن مريم حيا ما لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني يعني إيه يعني كأن نجم الشمس منورة في السماء طلع نجم كبير طفى نور كل الانوار اللي حواليه سيدنا محمد شمس في حياتنا سيد احد الصحابة بيسألوه عن وصف النبي قال لهم كان اذا اقبل كأن الشمس قد اشرقت ربنا وصفه بالشمس سبحانه وتعالى وسراجا منيرا كان شمس في حياتنا وعايزين الشمس دي تيجي تاني في حياتنا يا جماعة عايزين الشمس ديت ترجع تاني في حياتنا ربنا يحيي بيها حياتنا مرة تانية ليه هو اللي الكون كله بيصلي عليه والكون كله بيحبه والكون كله بيصلي عليه عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين لأنه أكتر واحد قهر إبليس بإذن الله أكتر واحد المعصية اتقهرت على وجه الأرض بسببه عليه الصلاة والسلام ليه هو الأول على البشرية في الجنة ليه هو أكتر واحد وصل لربنا عليه الصلاة والسلام الناس بتحب دايما لو أنت عندك الأول على الدفعة ما تحبش تعرف هو بيذاكر إزاي وحياته شكلها إيه النبي هو الأول على البشرية في حب الله الاول على البشرية في نصر الدين الله الاول على البشرية في جنة الله سيدنا محمد هو الاول على البشرية كلها يا جماعة عليه الصلاة والسلام لماذا السيرة ليه بنتكلم عن السيرة دلوقتي السيرة والقرآن عاملين زي شريطين قطر مش هينفع نمشي غير عليهم مع بعض القرآن قال الله السيرة فعل رسول الله الرسول عليه الصلاة والسلام ما فسرش القرآن لا فسره بس فسره تفسير عملي السيرة هي التفسير العملي للقرآن يعني اللي احنا بنعمله ده دروس تفسير هنفسر كلام ربنا بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيش موقف في السيرة القرآن ما خلدوش مفيش غزوة في السيرة القرآن ما خلدهاش ليه عشان ما فيش موقف في السيرة الأمة مش محتاجاه أخطر احتياج في علاقتها بالله سبحانه وتعالى السيرة بتعلمك إزاي في 23 سنة تبني دولة إزاي في 23 سنة نقضي على اليهود إزاي في 23 سنة نقضي على أعداء الدين السيرة طوق نجاة للأمة كلها اطواق النجاة للغرب بيمدوها لنا كلها مزيفة كلها صناعية مزيفة طوق النجاة اللي ربنا بعته لنا من 1400 سنة وأنقذ الأمة بيه هو ده اللي ربنا ينقذ الأمة بيه مرة تانية ليه لما درست وقرأت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت ان أكبر خسارة في حياة الإنسان انه يخرج من الدنيا وهو ما تضلعش من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام وأكبر مكسب في حياة الإنسان انه يدرس سيرة الرسول وانه يتصل برسول الله يا جماعة بيت النبي عليه الصلاة والسلام خرج منه بيت النبي شوفوا أثر الرسول على بيته ده غير أثره على صحابته أثره على بيته خرج من بيت النبي عليه الصلاة والسلام اتنين سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين واتنين من أربع نساء في تاريخ البشرية لم يكمل من النساء غيرهم فاطمة وخديجة وسيدة نساء أهل الجنة السيدة فاطمة والمرأة اللي روت ربع أحاديث الشريعة في البخاري ومسلم السيدة عائشة شوفوا تأثير النبي عشان كده لما هنرجع تاني نحتك بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتنا هترجع تاني لها معنى الأمة هتتقلب يا جماعة يا جماعة لما العبد بلال احتك برسول الله بقى من قوة الأرض لما المعدوم أبو هريرة احتك برسول الله بقى أمير على المدينة ومن أعلم أهل الأرض لما راعي الغنم ابن مسعود احتك برسول الله بقى من أعلم أهل الأرض بالتفسير لما الأمة الوقت لو معدومة ورعاة غنم وخدامين وعبيد لو احتكوا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة الأمة كلها هتتقلب الأمة كلها هتتغير ده احنا لما عصينا أمر واحد من أوامره اتهزمنا في معركة كاملة معركة أحد اتهزمنا فيها كلها بسبب أمر واحد من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا محمد عرفتوا يا جماعة عرفتوا نبذة مقدمة سريعة عن السلسلة مقدمة اشمعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه محمد هو أحب حبيب إلى الله سبحانه وتعالى ليه محمد هو اعظم نعمة ربنا انعم بها علينا في حياتنا عايزك تقول عليه الصلاة والسلام ما تبطليش طول اليوم لغاية ما نتقابل بكرة ان شاء الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عشان قلوبنا تحيا يا جماعة عشان حياتنا يبقى ليها معنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفتوا ليه الغرب مرعوب منه هو بالذات عرفتوا عرفتوا ليه كل العالم اجمع انه اعظم شخصية في في التاريخ عرفتوا ليه هو القائد الوحيد للامة ولا اصلاح بدون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنقذ الوحيد للامة والمثل الاعلى في النجاح للامة عرفتوا ليه اعظم مكسب هو الاتصال بيه عرفتوا ليه السيرة هي عودة الروح للامة وتربية الامة مرة تانية على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفتوا ليه مفيش مدينة على وجه الارض ملهاش اتباع ما فيهاش اتباع لرسول الله عرفتوا ليه مليار و400 مليون بني ادم اتخذوه هو الشخص اللي هيصلوا الى الله وراه سبحان الملك الجليل عرفتوا ليه الكون كله بيصلي على رسول الله عرفتوا ليه هو الاول على البشرية في الجنة واكثر واحد وصل لربنا عرفتوا ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو احب حبيب لقلوبنا هدف السلسلة دي كلها ان احنا نحب رسول الله لان احنا لو نجحنا يا جماعة ان احنا في رمضان نحبه هنبقى معاه في الجنة يعني هدف السلسلة دي ان احنا نبقى مع النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام ان احنا نشرب من ايده على الحوض ان احنا نلاقي حاجة نقابله بيها عليه الصلاة والسلام هدف السلسله ديت ان احنا واحنا تحت التراب لما يتقال لنا من نبيك بكل حب نقول محمد انتوا فاكرين ان السؤال ده سهل انت مش هتبقى عارف ان الملكان دول اصلا يعني مسلمين وجايين مت... يعني ومتبعين وهم على على هذا الدين على دين الاسلام لله سبحانه وتعالى انت مش هتبقى عارف كده انت في اتنين في القبر بيقول لك من نبيك وانت ما انتش عارف تجاوب لازم يكون راسخ ان محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هدف السلسله زياده اليقين زياده اليقين في ان محمد رسول الله محمد رسول الله ده نص دينك نص دينك في الكلمه دهيت هدف السلسله ان احنا يوم القيامه ننال شفاعته عليه الصلاه والسلام هدف السلسله ان النبي ما يقولناش يوم القيامه بئس ما خلفتموني من بعدي هدف السلسله دهيت ان احنا نحب الرسول عليه الصلاه والسلام بصدق ان احنا نعرف دين ابو بكر وعمر هو مش الدين اللي يحتاجه البيت يحرم مع الجامع والدين ان ما نتكلمش في النار والترهيب والدين لا نعرف دين ابو بكر وعمر بقى بحقه حقيقي في ناس بتنبهر ببعض الشخصيات لدرجة انه يقلدوا في اكله وشربه ولبسه وتسريحته تخيل احنا عايزين ننبهر برسول الله لغاية ما نقلده في كل حاجة عليه الصلاة والسلام وصلنا لنهاية الحلقة يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى قبل ما اسيبكم بإذن الله بكرة هنبدأ فعليا بقى في سلسلة السيرة إن شاء الله بس قبل ما نتكلم عن الأحداث هنتكلم عن أعظم صفة تدوب قلوبنا من حب النبي عليه الصلاة والسلام هنتكلم على إن ممكن يكون سيدنا محمد مش أكتر واحد أنت حبيته في حياتك بس أنت أكتر مخلوق هو حبه في حياته عليه الصلاة والسلام هنتكلم عن حنان الحبيب عليه الصلاة والسلام كل يوم مع كل حلقة ان شاء الله هنعرف لماذا محمد مع كل حلقة هنعرف اكتر ليه هو اختيارنا عليه الصلاة والسلام ليه اخترناك يا رسول الله ليه هو احب حبيب لقلوبنا ليه هو اعظم انسان في الدنيا كلها هنعرف في كل مرة يا جماعة وصيتي لكم قبل ما اسيبكم ان احنا في هذه الايام بنعاني حرب على رمضان ايوه ربنا قال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن بس للأسف هم بيقولوا شهر رمضان الذي انزل فيه المسلسلات للأسف الشديد عايزين يا جماعة عايزين مسلسلات ايه وتمثيليات ايه ده احنا في شهر رمضان يا جماعة انت ختمت قد ايه في القرآن لغاية دلوقتي قريت قد ايه ده انا لسه يا دوبك ببدأ بتبدأ ازاي 25 ساعة عدوا من رمضان وانت يا دوبك بتبدأ 25 ساعة في ناس ختموا فيهم يا جماعة او خلصوا نص المصحف فيهم يلا رجالة ده كل حرف بعشر حسنات والحسنات مضاعفة عشرات المرات وممكن مئات المرات في رمضان يلا يا اختي يلا يا جماعة يلا يا جماعة مش عايزين نضيع اعظم موسم للوصول لربنا في حياتنا يا جماعة اخواني يا اخوان انا بحذركم الناس على دين تلفزيونهم الناس على دين قناتهم اللي بيتفرجوا عليها اوعوا يا جماعة من القنوات اللي هتدمر لكم رمضان وهتقتل معنى رمضان في الأمة اوعوا من أي قناة فيها معصية لله في هذا الشهر اوعوا تضيعوا حسنات النهار في معاصي وتمثيلات الليل وبرامج الليل عايزين يا جماعه احنا في ليله من ليالي العتق ان شاء الله تاني ليله اهو في ناس اتعتقت امبارح باذن الله في ناس عتقت امبارح انت منهم ولا لا يلا يا جماعه عايزينها تبقى ليالي عتق تبقى ليالي عتق في رمضان هتعملي ايه الليله عشان تعتقي هتجري على التراويح هتعمل ايه انا عايزك تطلع الليله بايه واحده بس بالتراويح تبكي فيها تبكي فيها وتمشي وترجع من التراويح والايه مزلزله قلبك يا ترى ايه الايه اللي هتطلع بيها الليله من التراويح يا ترى ايه الايه اللي انت هتطلعي بيها الليله من التراويح ايه تزلزل قلبك وتزلزل قلبك ايه هي يا جماعه اوعوا تنسوا انا مش عايز من التراويح نطلع كل يوم باكتر من ايه ايه يعني ايه ايه ما انت لازم تركز في التراويح كلها عشان في الاخر ايه تيجي في وسط قلبك كده اهو تبقى كسبت ايه ممكن تغير حياتك وتخليك من الابرار عند الله سبحانه وتعالى عايزين باذن الله سبحانه وتعالى ن... عايزين نبدا بقى نجتهد في القران ونبدا نخشع في القران في التراويح عايزين يا جماعه شهر رمضان ده يبقى خير رمضان مر علينا في حياتنا الواحد دعا ربنا ان ده يبقى خير شهر مر عليه في حياته واول استجابه ان الواحد بيتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف لينا ان احنا نتكلم عنه وان احنا نسمع عنه اجتهدوا يا اخواني ما تبطلوش صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصحف دايما في جيبكم في كل مكان وفي كل مواصله وفي كل لحظه كلام ربنا والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم دول منهجنا اللي نوصل بهم لربنا سبحانه وتعالى في رمضان اللهم صل على النبي محمد اللهم صل عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اعتق رقابنا الليلة من النار اللهم اعتق رقابنا الليلة من النار اللهم اعتق رقابنا الليلة من النار يا رب يا رب ارزقنا صحبة النبي في الفردوس الأعلى ارزقنا صحبة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى ارزقنا شفاعته يا رب اجعلنا إذا قيل لنا في القبور من نبيك نقول محمد صلى الله عليه وسلم يا رب استخدمنا في رمضان في كل ساعة في طاعتك يا رب العالمين اللهم فتحك اللهم نصرك اللهم نورك وبركتك وهداك يا رب يا باغي الخير أقبل يا باغي الخير إياك والقنوات اللي هتضيع لك رمضان وضيع لك دينك يا باغي الخير أقبل يا باغي الخير عيش شهر في طاعة ربنا في جنة الطاعة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير
قالوا لينا ليه محمد ابن عبد الله قلنا ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفاه وربنا على شاهد